باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده هنعيش مع يوحنا 11 ثلاث شخصيات على ثلاث محاضرات الاولانيه لعازر وبعدين مارثا وبعدين مريم كل شخصيه منهم مليانه معاني ودروس حسيت مفيد ان احنا نغوص فيها لانه احنا عارفين القصة وحافظينها طبعا لكن يمكن لما نتخيلها نحس بيها أكتر وتفرق معانا طول حياتنا فنبتدي بشخصية لعازر أول حاجة كلمة لعازر معناها الله عوني أو الله معين ليه اللام هه دي في الأول يعني الله عذر أو عازر يعني عون أو معين فلعازر أو ألي عازر نفس الفكرة يعني الله عوني أو الله معين شوفوا لما يكون واحد اسمه الله عوني وبعدين يعيا ولا يجد عون له ده أول بقى إيه رسالة كده على الأول لما تقروا النص يقول إيه كان إنسان مريض وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أخته وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعره فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحب مريض البيت ده من البيوت القليلة اللي المسيح كان بيبات فيها وممكن يبات فيها بالأيام يعني أغلب أسبوع الآلام قضى في بيت لعازر بس بعد ما قام فده دول يعني عيلته دول مش ناس غربة عليه في لغتنا احنا دول أهله أقرب ليه من, من ناس كتير قوي و... وهم عارفين إن المسيح بيعرف كل حاجة في الوقت ده ما كانش في بيت عني لما عي لعازر كان لسه هت... هنعرف كان في حتة اسمها عبر الأردن برية يعني حتة صحراء كده مطرح مكان يوحنا بيعمد في منطقة بعيدة مسافات طويلة انما هم عارفين ان المسيح بيعرف كل حاجه دول ناس عارفينه كويس فما شكوش لحظه انه اكيد عارف ان العذر عيان بعدين المرض بيزيد وهو ما بيجيش فاضطروا يبعتوا له وبعدين زي ما تقولوا مش قادرين يقولوا لعذر عيان عاوزين يتكلموا بدالة شوية فقالوا ايه اللي بتحبه عيان يعني ما معناه مش ده اللي تتأخر عليه يعني أنت عملت معجزات مع الغرب ومع ناس وثنيين في وقت طب ده ده اللي بتحبه ده ده العازر يعني ده البيت اللي بيضيفك ده يعني اللي بتقضوا مع بعض ساعات عشرة سنين ف دي أول بقى رسالة نتعلمها من العازر تعالوا معانا نتخيل العازر هو مريض وعارف ان المسيح بيشفي وشفى الغرب وشفى الافات احنا خلاص في الاسبوع الاخير بعدين المرض بيزيد وواضح انه مرض مهلك يعني قريت في احد الكتب الاجنبيه ان هم تصوروا انه نوع من الغرغرينه اللي مسكت رجليه يعني طبعا ما كانش في انتي بايوتكس زمان وبتاع لان العذر شباب غالبا ما كانش راجل كبير قوي فواضح انه بيتدهور بسرعه المهم انه لازم هيفكر كل لحظه ده قاعد راقد كده في سريره والمرض بيزيد وبيقرب من الموت هو ما بيجيش ليه سؤال صعب بقى اول حاجه كده بتحصل معانا ساعات ده انا حبيبه يعني ده انا قريب ليه قوي مش انا اللي اتاخر عليا كده طب انا زعلته ابتدي بقى المخ يودي ويجيب ها بيحصل معانا كده اكونش ضايقته يكون اخر مره قعد عندنا اتضايق طب ما تعطل بس هو يعني مفيش حاجه بتعطله ده لما قائد المئة ما هو عارفين حكاياته بقى كلها قال له بعت له مرسال قال خلاص اروح فبعت له قال له لا ما تجيش ما تتعبش روحك طيب يعني بيفضي نفسه يعني بيعرف يروح لأي حد يعني ما بيتأخرش عن حد غريب وقريب طب ليه ما بيجيش وبعدين طبعا المرض ده ممكن يكون خد اسبوعين شهر احنا ما نعرفش بداية القصة ايه احنا لحقنا اخر اربع ايام لما مات انما القصة ممكن تكون خدت شهور كمان طول الوقت ده مفيش إجابة لسؤال هو ما بيجيش ليه أين الله المعين فين ربنا يسوع حبيبي فين أنا حبيبه فكأن هو ذا الذي تحبه دي فيها عتاب لأن البنات لما فاض بيهم بعتوله بعتوله مرسال اللي بتحبه تعبان ف أول رسالة لينا يعني اللي ساعات الواحد يصعب عليه من ربنا بدال كده يبقى مش فاهم ربنا هو أنت سايبني ليه؟ يا أنا زعلتك طب لو ما زعلتكش أكون كل الم... ال... العلاقة القديمة دي كانت وهم مثلا كون ما بنحبش بعض قوي يعني ولا إيه؟ مش معقول ما تكونش العلاقة دي حقيقية بعدين يقول لما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به ايه الشغلانة دي الخدام اللي بعتوه راح يسأل المسيح هو ذا الذي تحبه مريض ربنا يسوع قال له ايه قول لهم المرض ده مش للموت لكن لكي يتمجد الله به يعني مش جاي معايا لا مش جاي مش جاي روح معاه خبر بيقول المسيح بيقول هذا المرض ليس للموت هو بيقول كده والحرارة بتعلى والمرض بيزيد والحالة بتتدهور ومش محتاجة خبرة انها تقول لا هذا المرض للموت ساعات يحصل برضه جوانا كده كونفليكت كده صراع اللي بيقولوا ربنا حاجة واللي احنا شايفينه حاجة تاني خالص المرض ده للموت مفيش حد طلع من المرض ده دي حالة مميتة إنما ربنا بيقول هذا المرض ليس للموت طبعا لعذر سمع الكلام يجوز هدي شوية إنما جسده بيقول غير كده هو حاسس بنفسه وأحيانا الواحد لما يتدهور جامد قوي يبقى خلاص حاسس حاسس إن الدهورة دي مش طبيعية حصلتش قبل كده فيبقى متوقع الموت مش مش مستبعده خلاص لكن هو ربنا يسوع من على بعد بيقول مش للموت طب حتى تعالى طب اشفيني حتى لو مش للموت تسيبني عيان ليه ممكن كل ده يعدي على باله طب اسأل عليا طب انا محتاجك كصديق تبقى جنبي مش كصانع معجزات ليه ما جيتش كل ده ممكن يبقى جواه بس العذر على فكرة أقل واحد بيتكلم تقريبا ما اتكلمش خالص في القصة يبان انه شخصيه الى حد كبير صامته جدا هادئه جدا بس عشان كده كان حبيب المسيح ربنا يحب الهادين يعني فلعذر ما كانش من النوع اللي يتكلم خالص يعني غالبا مش هو اللي بعت البنات اللي بعته اخواته الاثنين هم اللي بعتوا لان هم برضه بيحبوه قوي هو مرتبط بالبيت ككل برضه بما ان ما ظهرش اب وام في القصه في الغالب في الغالب الأب والأم ميتين وده يزيد العبء النفسي على الثلاثة لأن العازر ده العائل العائل بالهمزة يعني من يعول الأسرة هو الراجل بتاعهم ودي بلاد شرقية فبيموت قصاد عينيهم البنات مرعوبة وهو حاسس بالمسؤولية طب ما كانش عشاني عشان البنات اللي قاعدين دول إحساس صعب يعني أحيانا الناس الحلوين اللي زي العذر ممكن ما يبقاش طمعان لنفسه خلاص مش مهم اعيش ولا اموت بس طب انا مسؤول انا ما جوزتش اخواتي انا مسؤول عنهم انا بصرف عليهم هيعملوا ايه بعديه مفيش اب وام طبعا الشعور ده ساعات يبقى اصعب من المرض نفسه الاحساس بالمسؤوليه ربنا يسوع عارف البيت وعارف ظروفه ما بتجيش ليه يا رب ما بتردش ليه وبعدين لما وصلتك الرسالة لو قلنا مش عارف كنا يمكن يعني ايه نعديه انت عرفت عرفت وهم مش هيبعتوا غير في الشديد القوي برضو ما جيت حاجة كمان كلمة بيت عنيا بيت عنيا دي قرية فقيرة على جبل الزيتون واحنا نازلين كده على اورشليم بقول لكم مسافة بسيطة 3 4 كيلو يعني وبيت عنيا دي كلمة عنيا يعني عناء أو ألم فبيت العناء أو بيت الألم عارفين لما واحد يكون جاي له مرض صعب ويبقى مخه بقى ابتدى يقول إيه هي ناقصة يعني مفيش أب وأم والدنيا فقيرة واليهود متعبين حوالينا وكمان مرض مميت ساعات تتراكم التجارب والمشاكل تبقى بيت عنيا يعني تبقى قافلة من كل حتة يعني لا البنات يعني مش ما قادر يطمن عليهم وصحته شكلها وشكلها بتروح ومفيش كبار تاني ومفيش فلوس الله الحكاية وبعدين يطلع ايه الذي تحبه هو الذي تحبه تبهدله والذي تحبه تدخله بيت عنيا والذي تحبه تنزل عليه واحدة ورا التاني كده يعني هم عاوزين يقولوا له انت بتحبه طب امال مش خلصان ليه يعني ودع ابوه وامه والنهارده هو بيودع وهيسيب اخواته عمليه احيانا تخلي المخ يتلخبط فقالوا له هو ذا الذي تحبه مريض بعد كده تلاحظوا ايه يقول الكتاب وكان يسوع غريبه جدا الايه دي يوحنا 11 5 يقول وكان يسوع يحب مرثا واختها ولعازر فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين دايما الآية دي بصراحة بتستفزني يعني يعني طب يوحنا لازم تقول انه بيحبهم يعني ما هو بيحب الناس كلها لا بيأكد لنا لما كان يسوع يحب مرثا واختها ولعازر طب ما احنا عارفين ربنا يسوع بيحب الناس كلها ايه الاضافه هنا لا عاوز يقول لا دول مش اي حد اوعى حد يفتكر انه مش بيحبهم احنا عارفين بيحب الناس كلها وخلي بالكم اللي بيتكلم ده يوحنا الحبيب اللي عارف يعني ايه الداله ويعني ايه العلاقه الخاصه ويعني ايه الحب السبيشال يعني فهو عارف كده يقول كان يسوع يحب مرسى واختها والعازر تلاحظوا مرسى قبل اختها غالبا مرسى الكبير لما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين دايما يحصل لما ربنا يتأخر الواحد يتشكك في حب الله هل ربنا بيحبني ولا لا دايما يحصل كده لما ربنا يتأخر بالذات يتأخر عن استجابة طلب معين والطلب ما هوش لا صعب على ربنا ولا بتطلب حاجة زيادة يعني ربنا شاف حالات أوحش من كده فربنا يعني قادر هم ما بيشكوش في قدرته خالص دول عايشين معاه فطبعا شافوا من المعجزات عشرات فما عندهمش ادنى شك في قدرته انما دلوقتي الشك في ايه في محبته ازاي بتحبنا وسايب الراجل يموت كان يسوع يحب مريم واختها ولعازر ومكث مكث يومين طبعا واضح انه الموضوع ما يحتملش اليومين هنا بيحصل صراع بين الشك والرجاء ساعات الواحد يبقى عنده رجاء في حاجة وبيصلي الحاجة ولما ربنا يتأخر يشك طب هو ربنا موافق طب ربنا هيسمع طب هما بيقولوا دايما بيعمل أحسن حاجة هو في أحسن من كده إنه يخف يعني ويبتدي المخ بقى يقلب كل حاجة ممكن يشك حتى في كل شيء طب هي المعجزات اللي كان بيعملها حقيقي طب هو المسيح ده هو المسيا بقى ولا ايه الظاهر ان احنا ايماننا غلط ممكن تبص تلاقوا في التجارب المخ يلخبط خالص ويجيب بقى من الاخر خالص من الاول للاخر يعني ايه هو في ربنا هو ربنا يقدر طب هو ربنا بيحبنا يا عم انت بتتكلم في ايه ممكن يوصل لكده مع المسؤولية تجاه الأختين ساعات الجماعة اللي زي كده لأن دول بيحبوا ربنا يسوع بجد في دلة واضحة قوي في الكلام بعد كده لما تسمعوا حوارات البنات مع ربنا يسوع واخدين عليه دول قريبين ليه قوي لأن ده بيت الضيافة بتاعه فدول مش مش أي حد بالنسبة له فمع القرب ده كله بيعذروه هم متعودين إن ربنا يسوع مشغول هنا تيجي حتة تاني ربنا يسوع أكيد مشغول قاعدين يصبروا روحهم يقولوا إيه لازم ورا حاجات كتير لازم مشغول في عبر الأرض لازم بيعم بيعمل معجزات هناك كتير لازم وراه مشكلة هناك إنما وهم بيتلمسوا له العذر مش مستحملين برضه احنا أولى احنا دلوقتي أولى احنا أهله برضه مش محدش هيحتاجه أكتر مننا دلوقتي احنا محتاجينه أكتر من أي حد جدع بيموت الموضوع ما بقاش بسيط ف ابتدت الحكاية تتلخبط يعني أحيانا نعذر ربنا وأحيانا ما نعذروش ساعات نقول معلش يمكن ربنا عنده طلبات أهم من طلباتنا أو ربنا عارف بيعمل إيه بعد شوية نتضايق عارف بيعمل إيه بس برضه سايبني ليه طب أنا تعبت طب الحكاية بتتدهور قبلها قبل الإصحاح ده على طول يقول طلبوا إليه أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأرض إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا يوحنا كان مات يوحنا المعمدان كانت قتل ومكث هناك فأتى إليه كثيرون وقالوا أن يوحنا لم يفعل آية واحدة ولكن كل ما قال يوحنا عن هذا كان حقا فآمن كثيرون به هناك ليه النص ده جايبينه هنا الخداع الشغال اللي راح أو شخص يعني مش لازم شغ... قريبهم اللي راح يقول يقول له هو ذا الذي تحبه مريض رجع يقول لهم إيه ده هناك مشغول قوي ده قدامه ميات ده آمن به كثيرون ده قاعد هناك مطرح يوحنا وطلع له ألفات بقى كده زي بتاع أيام يوحنا ده خبر يغيظ ولا خبر يريح خبر يغيظ يعني الأخبار مش مشجعة لسه وراه شغل كتير مش هيقدر يسيب الزحمة وهنا أحيانا أقرب الأقرباء يصعب عليه من الخدمة من الأولويات الله يعني إيه مشغول مشغول مشغول طب ذنبنا إيه ذنبنا إنه مشغول هما جواهم إحساس هما فرحانين بخدمته وفرحانين الناس تعرفه وفرحانين الناس تتوب إنما النهاردة لأ مش فرحانين بده كله لأن العذر بيموت فساعات الواحد يبقى قلبه متقطع بين حاجتين المفروض ان انا اكون مبسوط للاخبار دي مش كده اخبار مفرحه امن به كثيرون فعبر الاردن الالافات طلعت لكن لا كل ده بصراحه مش وقت كل الانجازات دي بالنسبه لهم ملهاش طعم دلوقتي لان اخوهم بيموت مكث يومين طبعا دول يمكن أصعب يومين في حياة مرسى ومريم وأحيانا على فكرة المريض ما يكونش تعبان زي اللي حواليه أحيانا يكون كده ساعات من شدة المرض التركيز نفسه يضعف والواحد يضطر يستسلم وخلاص إنما اللي حواليه بيبقوا تعبانين أكتر منه بدل دول قريبين ليه قوي فبيبقوا مش مستحملين الموقف فمكث يومين اليومين دول صعبين جدا ومن بره كده نقول دي قسوة دي ليه يا رب طب دول البنات على الأقل محتاجين سبورت نفسي يعني لما تشوفوا الحوار تحسوا ان ربنا يسوع انا هتكلم بشغل بلغه بشريه زي اخوهم التاني يعني من الناحيه النفسيه يعني ده ده كان لازم تبقى موجود مش مهم معجزات حتى فزي ما تبقاش موجود في اليومين دول وبعدين ليس للموت تاني راجعها انه ليس للموت ده كلام انما اللي بيحصل ده كلام تاني بعدين نشوف اللي حصل في جزء كده بقى في النص يقول ايه بعد ذلك قال لتلاميذه لما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين مين اللي مش فاهم حاجه بقى في القصه التلاميذ التلاميذ لما لقوا ان ربنا يسوع ما انفعلش بالرساله قالوا خلاص خير يعني ما جاش في بالهم غير انه اكيد الموضوع بسيط وده قلق بنات يعني فايه بصوا لبعض قالوا خلاص هم اصحاب لعازر كلهم حبايب لعازر طبعا لانه ده بيت الضيافه فما ما ارتبكوش بالموقف لان ربنا يسوع ما اظهرش اي نوع من الانفعال فقاعدين معاه وبعدين فاجئهم بعد يومين لنذهب الى اليهوديه ايضا قال له التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك أتاري التلاميذ فاهمينها بطريقة تانية خالص في الوقت ده كان الايه التصاعد على اخر فاليهود بيغلوا من المسيح ده خلاص ده الفصح اللي هيموت فيه المسيح ده الاسبوع ده كلام فالتلاميذ عارفين القلق ان المسيح مطلوب القبض عليه فهم كونهم في عبر الاردن ناحيه الصحراء مطرح يوحنا دي حته ما حدش يعرف يوصل لها انما يروح عند بيت عنيا بيت عنيا دي جوه اليهوديه بقى على بعد امتار من اورشليم كده حط نفسه في ايديهم فقالوا له ايه اللي يودينا اليهوديه خلي بالكم اليهوديه دي المقاطعه اللي جواها اورشليم وبتعنيا وبتحزده وكل ده جوه بس اليهوديه دي المنطقه كلها واضح انها مسافه سفر عارف لما تقول ايه تعالوا نروح اسيوط ما بتقولش فين في اسيوط اسيوط دي بلد كبيره لكن جواها بلاد كتير قوي فهو قال لهم نروح اليهوديه بس اليهوديه دي طبعا القلق كله هناك قال له التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك أجاب يسوع أليست ساعات النهار 12 إن كان أحد يمشي في النهار لا يعصف طبعا هم فهموها بالكلام العربي العادي يا أولاد 12 ساعة نوصل يعني بدلها نمشي في النهار مش هيحصل لنا حاجة هم بيفهموا برضو إيه بالطريقة الحرفية ودايما ربنا يسوع يقدر بيقصد المعاني الروحية اللي ورا الكلام وإن كان أحد يمشي في الليل يعصر لأن النور ليس فيه طبعا هم مش مقتنعين يهودية إيه اللي نروحها دلوقتي والقلق اللي هناك فعاوز يديهم حجة شوفوا ربنا يسوع باله طويل مع تلاميذه جدا حكاية اليهودية مش مقتنعين مش عاوزين يروحوا فقال لهم إيه لعازر حبيبنا واضح إنه حبيب الكل قد نام لكني أذهب لأوقظه فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى طبعا عشان يضربوا 12 ساعة سفر عشان يصحوا العذر من النوم دي يعني وبعدين رايحين في حتة يتمسكوا كلهم فيها يموتوهم هم كلهم خايفين على عمرهم على فكرة هيبان من الكلام هم مش خايفين على المسيح وإلا كان وقفوا وقت الصليب هم خايفين على نفسهم كمان ضمنية في قلق في اليهودية دلوقتي فقال لهم اصل العذر حبيبنا نايم وانا لازم اصحيه هما بقى واخدين على الدلع ده من المسيح يعني ربنا يسوع ممكن يدلع ولاده لهذه الدرجه فهما مخهم ما جابش في اي اتجاه تاني فقالوا له بركه انه نام بدل نام يبقى خف ما حبكتش نصحيه يعني هما تصوروا ان هو الالم ما كانش منيمه فبدل نام يبقى خف فيعني تبقى مفاجاه لطيفه اه انه طب المسيح يصحيه بس مش وقته فهو لكني أذهب لأوقظه فقال تلاميذه شوفوا الفصال يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى يعني بدل نام الحمد لله أنه نام يصحى براحته فهو يشفى وكان يسوع يقول عن موت وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات وأنا أفرح لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب إليه فقال توما الذي يقال له التوأم ده توما بتاعنا بقى الشكاك اللي هو إيه ما هو مع الشك يجي الخوف ويجي القلق ويجي الحسابات الزيادة وكده قال لهم ما فيش فايدة مش راضي يرجع في كلامه يلا نروح نموت كلنا ما هي خسرانة خسرانة فاهمين يعني يعني مش كفاية العذر مات شوفوا برضه تحس إنه إيه كله بيفكر في نفسه روح لهم يا نبيل قال لهم لعازر حبيبنا لعازر مات وأنا أفرح لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنوا ولكن لنذهب إليه فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه لغاية الوقت ده طبعا هم في وادي وهو في وادي تاني خايفين على عمره نرجع لفكرة بقى لعازر مات تصوروا معايا بقى يوحنا ولا بطرس ولا دراوس ولا أول ما المسيح قال لعازر مات مخهم راح في إيه؟ مش أنت قلت هذا المرض ليس للموت؟ آخر لخبطة دلوقتي بتقول لعازر مات إزاي؟ هم مش فاهمين حاجة لسه ساعات ربنا يقول حاجات تبدو متناقضة تماما أنت قلت هذا المرض ليس للموت دلوقتي جاي تقول عازر مات وبعدين جه في بالهم ما هم برضه حبايبهم هناك قرايبهم طب هنقول ايه للبنات هنروح نقول لهم ايه بلغناهم رسالة المرض ده مش للموت ما تخافوش ازاي بتقول دلوقتي انه مات هن... بأي وش هنروح لهم طيب هنروح نعزي هو احنا بنروح نعزي هم كمان التلاميذ اتلخبطوا منهم مش عاوزين يروحوا اليهودية لأنه خايفين مرعوبين وفي نفس الوقت حاسين ليه عملت كده ليه ما جريناش طيب من 3 4 أيام ليه ما رحتش بدري عن كده لو كنا هنروح هنروح طب كنا رحنا بدري فبقوا مش فاهمين حاجة ومتلخبطين بس هم عارفين ان المسيح ساعات ما يقولش اللي جواه يعني ايه يقول لك في حتة تاني كسفوا يسألوه كان يحصل كده في مواقف كتير يتكسفوا يسألوه لأنه يبقوا حاسين إنه بيتكلم في وادي وهم في وادي فمش جايبين قوي فيقولوا هنفهم بعدين فساعات يخجلوا إن هم يتكلموا معاه فسكتوا بس توما بقى يبص لأصحابه ويقول لهم إيه يرمي كلمة كده يعني يلا نروح نموت ما خسرانة خسران يبقى واضح إن ما عندهمش أدنى فكرة عن إيه عن القيامة مش جاي في بالهم خالص بدليل إن توما بيقول إيه ده احنا مش رايحين نعزي ده احنا رايحين نموت كلنا ما بقاش لعذر بقى ولا المسيح ده احنا كمان هنروح في الرجلين كمان انما كسفوا ما يروحوش فرح يبقى هنا التناقض ده جزء من حياتنا بيحصل ان ساعات تقف عند آية وتتخيل او تتوقع او ترجو منها وعد وبعدين يحصل عكس اللي توقعته فتتكبس حتة كبسة تبقى مش فاهم ده أنا الآية دي سندتني وقوتني وقفتني على رجليا وحسستني خلاص كل حاجة ماشية صح وفاجأ إن حصل عكس توقعاتي ليه؟ بيحصل هذا المرض ليس للموت بعد شوية بعد ثلاثة أيام لعذر مات إيه ده الكلام ده بقى؟ يا رب أنت بتضحك علينا ولا إيه؟ خلي بالكم القصة ما خلصتش انتوا فاهمينها دلوقتي ان هم في وقتها كانوش فاهمين حاجة فكانت بالنسبة لهم حيرة تضايق توجع ليه تسيبنا نطلع نطلع نتعشم ونأتمنك ونطمن على لعازر والبنات هناك كده برضه والتلاميذ كده وفي الآخر مات وبعدين التعبير اللي مصر يوحنا يكتبه حبيبنا قد نام دي ثالث مرة يتقال في النص حكاية انه بيحبه يعني هو ذا الذي تحبه مريض وبعد شوية يقول كان يسوع يحب مرسى وأختها ولعازر وبعدين ربنا يسوع نفسه بيؤكد حبيبنا قد نام يعني بتحبه قوي ما رحتش ليه وما عملتش حاجة ليه وما سمعتش الطلب ليه احنا ساعات نتصور اللي ربنا بيحبه قوي هيسمع له بسرعة قوي العيا ساعات اللي ربنا يحبه قوي ما يسمعلوش خالص يسيبه خالص كده يطول باله عليه قوي ربنا له حكم لانه في مكافاه اكبر بس عكس التوقعات انه اللي له دل قوي ده ده ممكن يتعب اكتر او يجرب اكتر بس في الاخر ليها اكليل اكبر حبيبنا قد نام طبعا ربنا يسوع ما بيشوفش كلمه حكايه الموت دي زي ما بتقولوا ما يحبهاش يعني هو بس استخدم كلمه مات مضطر عشان يفهمه لكن ما بحبش الكلمة دي بحبهاش لأنها ما كانتش حسب كلام الآباء القديسين ما كانتش في البلان الأولاني ربنا لما خلق البشرية ما خلقهاش بالموت خلقها عشان تعيش يقول الموت الذي دخل دخيل مدة دخيل مش أصيل دخل إلى العالم بحسد إبليس إنما ربنا ما كانش حاطط الموت مش هو ده اللي عاوزه يعني فجه مخصوص يطرده تاني فقال لهم العذر مات لكن هو بالنسبة له حبيبنا قد نام من أجمل الكلمات اللي تتقال في انتقال الأبرار حبيبنا قد نام نعم طب ايه اللي هيحصل هروح اصحي يعني شغلانه بسيطه هروح اصحي بعد يومين بعد ثلاثه بعد مئة سنه بعد ألف سنه هصحي هصحي اي حبيب بينام المسيح اللي هيصحي ما عادش ينفع يصحي غيره دايما كده حبيبنا قد نام وانا اذهب لاوقظه توما بقى قال كلمة طبعا عن ضعف وعن شك وعن خوف وعن جبن إنما الحقيقة كلمة حكمة لما قال إيه لنذهب نحن أيضا لنموت معه بولس بقى بقى يقولها بقصد بيقول إن كنا نموت معه نحيا أيضا معه كنا نتألم معه نتمجد معه يعني توما بيقولها في الأول بنوع من الخوف ده شكله هيضيعنا يعني الراجل ده بيعمل حاجات غريبة يعني هي... هنروح في داهية كلنا تفكير الضعيف البشري الخالي من الإيمان إنما المفروض بعد ما تدرك القيامة تقولها بمنتهى الجرأة يلا نروح نموت معاه وتبقى مش خايف ليه خلاص ضامن القيامة في قيامة بعد كده نكمل الأحداث يحصل ايه بقى هعدي جزء مريم ومرسى لان ده لسه لو اليوم طويل معانا مريم ومرسى في قعدتين مهم يعني ان ربنا يسوع والراحه وبال ما وصل كان فات اربع ايام واحد يقول مش كانوا يومين بص عقبال ما بعتوا الخادم ووصل هي غالبا مسافة نص يوم من نص يوم ليوم كامل السفرية دي عقبال ما الخادم اتحرك غالبا العذر كان مات مجرد المرسال ده ابتدى يتحرك فعدوا ادي يوم وبعدين وصل وقال الرسالة قعد عليها المسيح يومين وبعدين قال لهم يلا نروح فغالبا عدوا الليل وتاني يوم من الفجر ابتدوا يروح عقبال ما وصل كان بقاله أربعة أيام فهمتوا الفكرة؟ ففي يوم للمرسال يضاف ويوم لما المسيح اتحرك مع تلاميذه كمان فتقريبا بقالها أربعة أيام والبعض بيعتبرها في رابع يوم من الموت هي هي وكانت بيت عنيا قريبة 15 غلوة دي بالظبط 2 mile بلغه النهارده فظهر بقى العيله دي مشهوره فجاي معزيين بقى لانه شاب و... و... وعمليه يعني مؤسفه جدا انه سايب بنات من غير اب وام القصه مزعجه شويه فايه مئات راحوا يعزوا بقى رايحين يعزوا ده رابع يوم فطبعا من اول يوم في معزين فالحكايه بقى زحمه جدا وبعدين ايه مرسى طبعا ومريم الاثنين حالتهم حال سمعت ان يسوع جاي جاي بقى جاي من تلاميذه طبعا ال 12 معاه فطلعت جارت انا هحكي الحكايه الاول ودي هنقول تاملاتها بعد كده طلعت تقول له ما معناه ما كنتش ما جيتش ليه عتاب طبعا ف ما كانش هيموت لو كنت جيت يعني عاوزه تقول له انا مصدقه فيك انا واثقه انك كنت تقدر بس دلوقتي خلاص قال لها هيقوم اخوك قالت له ما انا عارفه هيقوم في اليوم الاخير قال لها ايه اليوم الاخير انا القيامه القيامه عندي انا مش مرتبطه بيوم ففي الاخر قالت له بص انا مصدقه انك تقدر تعمل كل حاجه فزي اللي ايه الامل رجع قلبها شويه راحت جريت تنادي اختها يعني عارفين في حب جامد وفي عتاب يعني بيحبوه قوي لسه بس صعبان عليهم قوي ف بدليل ان هم طلعوا جري عليه راحت لمريم وشوشتها المعلم حضر التانية جريت جري فلما جريت بقى ظهر مريم من النوع المنفعل اكتر فبقى المعزين بقى والقرايب والناس قال لك هتجري على القبر بقى لا نقف معاها بقى فطلعوا وراها عشان يعني يروحوا يقفوا معاها عند القبر لانها جريت كده بطريقه كلها انفعالات فطلعوا لقوها بتجري في السكة ركعت عند رجلين المسيح وقالت له ما جيتش ليه مش كنت جيت ما كانش مات نفس التعبير كانوا بقى الناس زحمت وجم وراها وشافوا اللقاء والتانية منهارة فما قالهاش اللي قالها لمرسى ما حكاش معاها زي مرسى على طول قال لهم حطيتوه فين طبعا حطيتوه فين دي لخبطتهم شوية لكن البعض قال يمكن رايح برضه يودعوا أصدقاء مش جاي في بالهم غير كده يعني صديقه يعني ف راحوا ناحية القبر مش بعيد الظهر طبعا بقى الموكب كله بقى اتحرك تصوروا مئات يعني القصة مش قليلة قالوا له تعالى وانظر تعالى وانظر دي الظهر يوحنا الحبيب بيحبها كل شوية يقول تعالى وانظر من أول إصحاح لو كنتوا مذاكرين كان كل واحد يشوف المسيح يقول للي بعده تعالى وانظر فقالوا له تعالى بص تعالى شوف وبعدين وقف قدام القبر طبعا البنتين واقفين جنب المسيح كده هنا يمين وشمال ما هو اللي فاضل لهم المسيح دلوقتي ف يعني منهارين طبعا قدام القبر فلقوا المسيح بيبكي كمان طبعا لقوا الناس كلها بكت ساعتها ربنا يسوع بيبكي دي بقى يعني مليانه معاني مش وقت الوعظ فيها لكن منها ان ربنا أحيانا يداوي جراحاتنا بدموعه مش بمعجزة أحيانا ربنا يسوع يطيب خاطرنا مش بمعجزة مش بحل بدموع يعني إيه؟ يعني يقول يا ولاد صدقوني نفسي أريحكم بس المصلحة غير كده حاسس بيكم صعبانين عليا واديني منفعل معاكم اهو بس انا شايف حاجه تاني فمش معقول البكاء بالنسبه له اسهل من المعجزه المعجزه اسهل طبعا بس كده كان ممكن يجي ويشفيه من بدري بس هو البكاء يؤكد ان ربنا يسوع حاسس قوي بيهم لكن مصر على موقفه وكانه بيقول انا متأيد انا مش مش مش قادر اعمل اللي انتوا عاوزينه لاني شايف حاجه احلى انما دموعه اكيد ريحت مريم ومرسى اكيد فرقت معاهم ليه كان جواهم لوم شديد انت مش بتحبه انت نسيت الايام اللي بينا سوري يعني نسيت المعروف ده البيت ده انت اللي يعني بتاكل فيه وبتنام فيه بيت ضيافه وسايبنا كده كل العتاب ده بقى دموع المسيح غسلته لانه لا بحبه طبعا وحاسس بيه جدا وحاسس بيكوا جدا فربنا يسوع بكى طبعا عقليا احنا نسال ونقول ايه بيبكي ليه بدل بعد نص ساعه هيلاقيه هو عارف انه هيقوم ربنا يسوع بيحس بالناس عارف هيعمل ايه اه بس ده ما بيمنعش انفعالاته ما ينفعش احساسه بينا ربنا عارف ان كل الاشياء تعمل معا للخير حطوا جنبها الايه بتاعت في كل ضيقهم تضايق تقول دي ملهاش معنى بقى لا ليها معنى منين ان كل حاجه بالنسبه لك خير كل حاجه مفيش اي غلطه بتحصل قدام ربنا حسب خطته كل الاشياء تعمل معا للخير لكن ده ما يمنعش عشان ولاده في كل ضيقهم تضايق يتفاعل مع اولادهم مع احتياجاتهم ومع مشاعرهم عادي وبعدين طبعا هم فاكرين ان ده اخرها يعني هيقفوا قدام القبر ويبكوا شويه ويطيب خاطر البنات ويروحوا يكملوا بقى المعازي العزبة طبعا لعازر جوه خلي بالكم احنا لسه يعني لعازر مات ولعازر اخر مشاعر معاه نسيت اتكلم عن الحته دي انت فين يا رب يعني غمض عينيه ان كان دخل في كوما ولا whatever بقى يعني هو ما جاش تلاقيه كل شويه كان يفتح عينيه ويسالهم هو جه ما جاش هو أهم شخص أهم شخص لأنه حبيبه ولأنه هو اللي عنده الشفا كمان الحاجتين فطبعا تقولوا خيبة أمل تقولوا يأس تقولوا شك تقولوا ضعف زي ما تقولوا بس هو طبعا كانت لحظة صعبة إنه يغمض عينيه من غير ما يشوف وبعدين ربنا يسوع فاجئهم بقى هم مستنيين يمشوا قال لهم ارفعوا الحجر ارفعوا الحجر بقى دي كلمة بالنسبة لعرف اليهود مشكلة ليه مشكلة ده دفن الميت يعرضهم كلهم للنجاسة فتح قبر بقى ده نجاسة أسبوع يعني عشان يفتحوا القبر دي شغلانة ده اللي يلمس ميت بس اللي يحميه كده بالنسبة لليهود يقعد لغاية بالليل نجس ويسري عليه شريعة التطهير وشغلانة ايه اللي احنا هنعمله دي دي حاجة مش مش في الشريعة خالص بالنسبة لهم الموت نجاسة خلي بالكم بالنسبة لهم كده الموت والميت نجاسة وبيربطوها بالنتانة يعني بتاعة الميت فعلى طول مارسا قالت له يا سيد قد أنتن أنتن دي بقى من ناحية الشريعة ومن ناحية النفسية ما تبهدلناش عن كده يعني احنا تعبانين كده كده مش مش ما تسيبناش نشوفه بقى اصعب من كده يعني هتعمل فينا ايه اكتر من اللي عملته يعني كفايه بقى احنا تعبنا بقى لنا اربع ايام متعذبين نفسيا وقبلها اسبوعين نفسيتنا تعبانه تو ماتش يعني فحتى الطلب ده بان انه قاسي يعني الطلب اللي هو بدايه المعجزه الحقيقه كان قصادهم في منتهى القسوه هتحس يعني هنتنجس هنحس بذنب كمان وفي نفس الوقت هنشم ريحة صعبة نفسيتنا هتتعب على طول بلاش كده فقام ربنا يسوع قال لها ايه انا مش قلت لك ان امنت ترينا مجد الله كان دي اخر كلمة قالها لمرسى هي مرسى اللي جريئة تتكلم مريم غلبانة تقعد تحت الرجلين تسمع وتعيط وخلاص المهم يعني انه هي اللي بتتكلم يعني جريئة شوية قالت له يا سيد قد أنت قال لها أم ألا مش أنا قلت لك إن أمنت ترين مجد الله طبعا الرجاله بيسمعوا كده تلاميذه غالبا اللي اتحركوا خلي بالكم لان المعازيم مش هيتحركوا يعملوا كده خاف من الموقف مين اللي هيسمع الكلام التلاميذ رجالته طبعا بيسمعوا كلام والحجر حجر يعني شغلانه فراحوا زقوا الحجر نجاسه نجاسه هو قال كده احنا بنسمع كلامه مهما قال وبعدين يحصل بقى ان ايه ربنا يسوع يقف يصلي فتحوا الحجر يمكن في ريحه دلوقتي واحساس وحش انما ربنا يسوع رفع عينيه للسماء وابتدى يصلي وبعدين قال كلمه يعني ايها الاب اشكرك في كلمتين في النص في يوحنا 11 دول بخاف وانا بعزي حد اقراهم صدقوني اول ما سمع ان لعازر مات قال لهم انا افرح تقولها ازاي للناس دي لعازر مات وانا افرح انت فرحان فيه ولا فرحان في ايه وافرح لاجلكم وانا فرحان لكم حاجه غريبه ربنا بيتكلم في وادي واحنا في وادي خالص والكلمه الثانيه قدام القبر المفتوح ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي سمعت لي انت كنت بتدعي انه يموت سمعت لي يعني ايه اشكرك لانك سمعت لي الحمد لله مات على فكره المعنى ده مش غلط بس هو في الوقت ده مش مش ما ينطبقش عليه يعني اقصد ايه لان المسيح شايف ان الموت نوم وهم قالوا من غير ما يقصدوا كلمه حكمه قالوا لو كان نام يبقى ايه يبقى خف دي كلمه حكمه فعلا الواحد فينا لما بينام نوم الموت بيخف بيخف مفيش خطيه تاني خلاص مفيش غضب تاني مفيش شهوات تاني الحياة مستمرة خلي بالكم الموت مش نهاية الحياة بالنسبة لنا ده نوم فالنوم ده بالنسبة لنا رحمة فعلا نوم الموت بالنسبة لنا يبقى الواحد خف خف يعني خلصت خلاص زمن الضيق والتجارب والشهوات وال... والقلق والخوف وكل ده راح خلصت إن كان قد نام فهو يشفى دي الكلمة الوحيدة اللي قالوها التلاميذ كويس فطبعا ده بيفرح ربنا ربنا بيبقى فرحان لما احبائه يناموا وبيشكر انه ان هم ناموا فقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا اسمع وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي ولكن ولكن خلي بالكم ايه يعني هستاذنك ايها الاب نغير المعتاد مره ليؤمنوا انك ارسلتني يعني المعتاد ايه افرح واشكرك لانه فلان نام بس هنا في بس الموضوع عشان نخلص بقى وندخل على الصليب وتامر اليهود وكل الدنيا تعرف ان انا المسيح فتكمل الحكايه يلا يقوم المره دي يعني ده الاستثناء خلي بالكم العذر استثناء مش قاعده ولكن يعني هو بيشكره على ما حدث انه خلاص خف وانه حط راسه وانه روحه فرحانه انما ولكن ليؤمنوا انك ارسلتني عشان يعرفوا ان انا المسيح مخلص العالم عشان يصدقوا في القيامه اللي انا جاي اتكلم عنها دي عشان ينتظروا قيامتي انا بعد اسبوع عشان يعيشوا كلهم مستنيين يحطوا راسهم واجي اصحيهم بعد المنظر ده لعازر هلم خارج صرخ بقى المسيح صرخه بيقول الكتاب هنا صرخ صار على فكرة المسيح صوته هادي بطبعه لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوت وديع جدا وصوته هادي إنما في مرات دوروا عليها بالذات في إنجيل يوحنا في ثلاث أربع مواقف كده صرخ صرخ دي يعني عارفين بقى أمر بسلطان بجبروت صرخة يعني ترعب لأنه ده بيصحي ميت صرخ وده اللي اتقال بقى على اليوم الاخير هتقدم كلمة المسيح يلا اخرجوا دي صوت بوق رئيس الملائكة يطلع يزف كده قبل ما نقوم كلنا من القبر على صوت المسيح فايه هيبقى فيه صوت كهوري الاول لعازر اطلع بره تعالى هلم خارج طبعا هم ما يقدروش يعملوا اكتر من اللي عملوه احنا طبعا ما نقدرش نتخيل اللي حصل جوه مش ممكن هنعرف يعني ايه بقى العذر لما راحوا روحوا ازاي قد انتن وبعدين رجعت النتانه راحت مثلا فجاه ولا ما تحللش ولا ايه بالظبط انما ببساطه روحه رجعت لجسده زي اي قيامه في اليوم الاخير هيحصل معانا كده كلنا ارواحنا هتخرج من اجسادنا يوم ما نمشي وبعدين ترجع لاجسادنا يوم ما نقوم كلنا عايشين على هذا الرجاء فصرخ بصوت عظيم دي حته مهمه دي اللي يحب صوت ربنا يسوع ويتعود على صوته هو ده اللي هيقوم اللي يحب صوت ربنا ويتعود على صوته ده اللي هو بيطلع النفس مش خايف لانه بالظبط انت لما بتنام عادي نوم العادي بتحب اللي يصحيك اقرب شخص ليك وبتحب اللي يصحيك يصحيك بابتسامة وتصحى على وش بتحبه يعني فإذا كان ربنا أقرب شخص ليك وعارف صوته ما تخافش أبدا من هذا النوم بالعكس بقى داخل تنام مبسوط جدا لأن هو اللي هيصحيك وبحسه اللي أنت واخد عليه صوته المعتاد فالعذر عارف صوته هلم خارجا فخرج الميت متربط لأنه ما عرفش يفك روحه زي ما ربطوه طالع كده طبعا منظر ما بين مرعب وما بين مبهج ومرعب لأنه حاجة ما حد شافها قبل كده لكن هو منظر مبهج جدا بالنسبة للأحباء لأنه ده بيتحرك ده ماشي على رجليه فقال لهم حلوه طبعا بيقول لتلاميذه برضه ليه الباقيين هيقعدوا يفكروا في النجاسة والتطهير والكلام تعبان ده فقال لهم تلاميذه حلوه طبعا تلاميذه عندهم جرأة لأنه عملوا معجزات كتير وخرجوا الشياطين في التلاميذ غير بقية الناس برضه بيسمعوا كلام تمام فجريوا عليه بقى وابتدوا يفكوه وحضن اخواته بقى وبقت لقاء مبهج جدا و... قال لهم خلوه يمشي يقفلوا الحجر ده يعني أهم جزء بقى في الموضوع إيه؟ لعازر بعد بقى لعازر دلوقتي فين؟ بمعنى إيه مش دلوقتي يعني؟ إيه شعور لعازر بعد ما قام تصوروا مثلا خد ايدي يا ربنا يسوع وماشيين رايحين بقى البيت والدنيا بقى نورت المناحة بقت وليمة وهيصة وزغاريد بقى وطبل وزمر وكل حاجة لأنه مش طبيعي اللي بيحصل ده حاجة ما تخيلهاش العقل والبنات اللي كانوا أكتر ناس تعبانين هم أكتر ناس سعداء دلوقتي حاجة يعني فوق العقل إنما ممكن العذر يقول إيه حاولوا تتصوروا مثلا والتخيلات هنا حلال عاوز يقول له يمكن يميل على ربنا يسوع يقول له سوري اصل انا كان صعبان عليا منك حقك عليا مخي ودى وجاب شكيت في حبك اتهمتك في بالي انك خدمتك اهم مني وان ناس كتيرة اهم مني وصعب عليا ساعة ساعة تعدي عليا تقيلة وقلت في بالي انت مش حاسس بالغلب اللي انا فيه كنت قلقان قوي على اخواتي مع انك قلت لي كذا مره ما تخافش وما تقلقش قعد يعترف بقى قام من الموت قعد يعترف لربنا يسوع عن كمية الأفكار والمشاعر الغلط اللي عدت عليه في اللحظات الأخيرة مش بعيد مرسى برضو تيجي تقعد جنب ربنا يسوع تقول له حقك عليا اوعى تكون زعلت انا ما قصدتش بحكايه لو كنت ها هنا برضه انت هنا على طول حاولوا صلحوا شويه تصوروا معايا بقى لو سالنا لعازر بعد كده ايه يا لعازر يخوفك ايه ممكن يخوفك بعد كده اضحك تخاف من الفقر تخاف من المرض تخاف من الناس تخاف من الموت تخاف من بكره تخاف على البنات ايه اللي ممكن يخوفك قول ولا حاجه ولا حاجه خالص ولا حاجه خالص ليه قال لهم اللي كنت خايف منه طلع ما فيش احلى منه الموت اللي انا كنت مرعوب منه طلع ان هو بدايه قيامه فطلع ان ربنا خطته محكمه جدا ودايما لصالح ايه اللي ممكن يخوفني حتى الموت دقته التعبير بتاعنا بقى في الطقس القبطي ذاق الموت دقته طلع مش صعب ولا حاجة ده طلع لذيذ قوي بدل مع ربنا يسوع طلع طعمه مش صعب ولا حاجة ربنا يسوع خلي بالكم لما ده كاس الموت طعم الموت اتغير احنا كلنا هنموت بس الكاس دي كانت مرة جدا جدا قبل المسيح لما المسيح لو المجد ذاق الموت بالجسد بعد كده لما بقينا نشرب نفس الكاس الله دي طعمها حلو قوي فاهمين الفكرة عشان كده تلاقوا الشهداء يحبوا الموت قوي والقديسين يحبوا الموت قوي ليه لأنه ما بقتش طعمها وحش هي كانت طعمها وحش قوي لغاية ما دقها ربنا فالسؤال اللي يجي دلوقتي لو انت كنت قمت فعلا ايه ممكن يخوفك المعنى ده اهم معنى عاوز اوصل بيه ليه هو ده اللي بيحصل في اسبوع الالام عشان نسمع خريستوس انستي عشان لما تهتف ليلة العيد خريستوس انستي يبقى عندك شعور العازر انك انت طلعت من القبر ايه ممكن يهزك ولا يخوفك ولا يقلقك هو ده الشعور اللي الكنيسة عاوزة تعيشنا فيه خمسين يوم نفسي تعيشه السنة دي على الأقل خمسين يوم بنفسية العازر بعد ما قام يجي له مثلا برضه في بعض الكتب الأجنبية تخيلوا أن العازر ده شخص مهم وغني وعنده عبيد وبتاع فمثلا يجي له شغال كده يقول له على فكرة الزراعة ما جابتش الشهر ده خبر يضايق يعمل ايه العازر يضحك جابت ولا ما جابتش تفرق ايه فاهمين ازاي انا بتكلم على نفسية واحد طلع من القبر ايه هيضايقك مفيش حاجة بتضايق والخسارة ما بتضايقش والمكسب ما بيفرقش ايه يعني اه مبسوط على طول خلاص طب ايه رأيك انك هتموت تاني قال اهلا وسهلا هتموت تاني يا العاز يعني كلها كام سنة وتموت تاني هو ماله هموت تاني هصحى تاني الموضوع بقى بسيط جدا الحكاية بقت لذيذة وماله خلاص أنا في الأول أول مرة شكيت فيه وصعب عليا وقلت ما جاش ليه وكان ممكن ومش... طلع بقى إن هو في حاجة أحلى من شفاء الأمراض اسمها إقامة الأموات أحلى جدا من شفاء الأمراض فالذي لم يشفى من مرضه بيستنى هدية أكبر اسمها إيه؟ إقامة الأموات فكده تلاحظوا احنا في الطقس نقول قلنا أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا ها وشفائنا ها وقيامتنا يعني لو خفينا خير لو ما خفيناش يبقى قيامتنا كده كده واخدين واخدين فإن لم نشفى سنقوم مفيش مشاكل أنت هو شفاءنا كلنا يعني كان في شفاء يبقى أنت وإن لم يأتي الشفاء على الأرض تبقى القيامة يبقى أحسن وأحسن هل ممكن تشك لو أنت دقت فكرة القيامة دي ممكن تشك في ربنا تاني صعب عشان كده أقوى حجة في التاريخ وفي العلم لصدق الإيمان المسيحي هو خبر القيامة اللي يخلينا نبصم بالعشرة أن المسيح إلهنا هو الله بالحقيقة أنه قام من الموت تاريخيا هو قام من الموت تجسد وقام من الموت وأعطانا قوة قيامته فعشان كده القيامة تخلي مفيش مجال للشك هتشك في إيه ربنا مش بيحبك مش بيحبك ليه سايبك متتألم ويعني بدل آخرتها أيام بتتزل ويعني يومين وآخرتها أيام هتموت ويعني آخرتها أيام خلاص مفيش مجال للشك كل الشكوك تقع قدام القيامة لو مفيش قيامة كل الشكوك دي بقى تبهدل الواحد فينا إنما العذر شك قبل قيامته مية في المية والبنات شكوا بدليل تعبير لو كنت ها هنا لم يمت أخي لكن بعد القيامة خلاص هنا ولا مش هنا انت هنا على طول ممكن بقى يجي يقولوا له العذر ايه نفسك في ايه بقى ماذا تشتهي انا بكلم واحد قام من الموت حاولوا تتخيلوا الموقف لان هو المفروض ده موقفنا اللي احنا مش عارفين نعيش وما احنا قمنا من الموت بس احنا مش دريانين ماذا تشتهي يقول ايه ولا حاجة أقعد معاه قد يشتهي يقول إيه أموت تاني المهم بقى معاه خلاص إيه الشهوة اللي عندك يا لعازر قال لا أشتهي إلا الوجود معه أنا مش عايز ولا حاجة غير إنه يبقى قصاد عيني وده اللي حصل على طول فعلا في يوحنا 12 اللي هو بعد الإصحاح ده على طول ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان العذر الميت جميل قوي التعبير ده الذي أقام من الأموات بقى لقب لعازر في السوق لعازر الميت يعني ما يعرفوك بواحد مثلا يقولوا لك أستاذ فلان الميت الميت ازاي يعني هو كده سبق ومات يعني على فكرة هو ده المسيح احنا كده يعني المفروض فلان الفلاني الميت وبولس قال كده أنا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فلما يعرفوك بحد بتقول له أنا أصلي مت قبل كده أنا فلان الميت الذي أقامه من الأموات من هنا بتتعامل مع الدنيا كلها أنا الميت اللي قمت فلما تتعرف بأي حد عاوز تقول له أحلى خبر عندك بالمناسبة أنا مت وقمت قبل كده فأنت يعني هت... هتعمل فيا إيه؟ مفيش حاجة تتعمل. صنعوا له هناك عشاء وكانت مرثا تخدم وأما لعاذر فكان أحد المتكئين. يعني إيه؟ شوفوا بقى العزومة دي عجب. العزومة دي المسيح قاعد فيها والعذر قاعد جنبه الراجل ده الناس داخلة عزت فيه من أسبوع. متخيلين الموقف؟ يعني في ناس عزت أول يوم في العذر وروحوا بيتهم أورشليم نفسيتهم تعبان وبعدين جايين في القعدة دي اتعزموا أهلا يا العازم أخبارك إيه في الأمر يعني موقف غريب جدا مش ده اللي الراجل عزنا فيه من أسبوع هو هو ده نفسه بس هو إيه بقى ما تلاقيهوش غير قاعد جنب المسيح بمعنى اللي قام من الموت حياته إنه يلزق لربنا العذر ما نطقش ولا كلمة في الإصحاحين لآخر الكتاب ما نطقش إنما لعازر بالنسبة له حياته يقعد جنب ربنا أحد المتكئين يعني مش عاوز كلام مش عاوز يخ... مش عاوز أي حاجة غير إنه يبقى يقعد جنبه وبس أنت فين أنا قاعد جنبك اللي قام من الموت تبقى شهوته الوحيدة يقولوا له أكل مش أكل كلام صغير أي أكل أي مكان أي نجاح أي فلوس أي لبس أي حاجة تحصل كله كله صيام امال عاوز ايه لا ما فيش حاجه غير ان نقعد معاه بس واخذت مريم جا دخلت مريم بقى الموقف بتاع مريم والناردين ده كان بعد اللي قيامة العظم ده ده كان شكر للمسيح على على إقامة أخوها فمريم اللي ملهاش في الكلام جابت حطت كل بقى مصروفها وتحويشة عمرها وجابت منى من طيب ناردين منى دي وزنة يعني زي رطل كده واخدين بالكم كمية غالية قوي ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها هنا غير خالص المرأة الخاطية خلي بالكم ده موقف شكر مش موقف توبة دلوقتي ده موقف بتقول له مفيش كلام أقوله لك أبوس رجليك لآخر العمر ما كنتش أحلم إن أخويا يقوم أنا ما كنتش استجري أطلب الطلب ده حتى فكل المن ده والطيب ده كله كان شكر من هنا أحيا لا أنا بل المسيح يعني إيه عاوزين الأسبوع ده نصلي إن إحنا نطلع من يوم الحد الجاي إن شاء الله وعشنا يوم العيد عايشين بنفسية العصر ده التدريب الوحيد اللي نفسي أقوله لكم في الخمسين اللي جاي حاول تعيش بنفسية العصر عشان تعيش المعنى ده تخيل آخر أيام كان العذر فيها ذل المرض وإن كانت يعني عفونة الجسد والكآبة اللي كانوا فيها والقلق الشديد والشك وكل ده اتمسح بالقيامة اتمسح تماما اتشال تماما عشان تفضل عايز بقية عمرك كل حاجة سهلة بالنسبة لك وكل حاجة صغيرة في عينيك ما عدا ربنا هو ده اللي ربنا عاوزنا نعيش بيه نعيش كلنا لأعرفه وإيه وقوة قيامته المسيح عمل القصة دي قبل الفصح عشان يقول إيه أنا جاي عشان أدوقكم بقى كلكم نفس اللي داقوا العصر أنا فرجتكم عن واحد قايم من الموت بس عشان أقوم كل البشرية لازم أموت أنا وأقوم بقى ولما أموت وأقوم كلكم تبقى العاصر كلكم تعيشوا الله معين فماذا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان لإلهنا كل مجد وكرم الأبد